ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد. فحسبي من القلاده ما احاط بالعنق وحسبي من السوار ما احاط بالمعصم فلعلها ان تكون غيثا على جدبي وفره على ظمأ وأن يزاد بها المهتدي هدى وأسأل الله العظيم ذا السلطان الأمن من مكايد الشيطان وأن يجعلها خلصا بلا ريا لعزة من له الثنى والكبرياء وأن يثيبنا بها لطفا إذا حللنا الأجداث ويكفينا الأذى أقول والله المستعان ومن استعان بغيره لا يعان أسعد وأشرف وأنعم أن أكون بين يدي حبيبين كريمين فاضلين شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب دكتور حازم شومان أهلا وسهلا حبيبي يا ابو بسطام فتح الله عليك رضي الله عنكم شيخنا وسدد الله لسانك وزادك الله فصاحه وبيان تلاميذك الله يحفظك تلاميذك يا شيخنا وشيخنا الحبيب المؤدب آه، قيل من أقيال آه، الدعوة والدلالة على الله تعالى فضيلة الشيخ أحمد جلال فهذه هدهدة بين يدي الشيخين وأسأل الله عز وجل أن يزيدهما توفيقا وسدادا ورشادا طبعا نحن بين يدي شهر فضيل ألا وهو شهر رمضان المعظم المبارك أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن على خير وبركة وشفاء وعافية اللهم آمين ده آخر رمضان في حياتك رمضان مودع شيخنا الحبيب ماذا نقول في هذا آه، الشهر الفضيل بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله آه، اخواني واحبابي في الله حبيبي يا ابو بسطام رضي فتح الله عنك الله يا عليك شيخ.
زادك متع الله الله يا بهاء شيخ.
وبشاشه رضي الله عنكم يا وجمالا شيخنا تلاميذك فضيلة الشيخ أحمد تلاميذك جلال يعني ربنا يحفظك ويبارك في جهدك ودعوتك يا آمين يا رب رب.
ويجعلك مباركا أينما آمين كنت يا رب آمين.
سدد الله خطانا جميعا يا رب آمين.
اللهم آمين آمين.
رمضان وكورونا ال- آه، آخر رمضان في حياتك ده ملوش علاقة بكورونا المفروض ان كل رمضان المفروض يبقى رمضان مودع عشان يبقى صح كل صلاه بتصليها تبقى صلاه مودع عشان تبقى صح كل سجده بتسجدها سجده مودع عشان تبقى صح احساس الموت احساس بيقوم الانسان يعني يعني اخي الحبيب يعني كان اخ من اخواننا الاحباب آه، دكتور رامي رامي من الشباب اللي في المنصوره يعني اللي كان بيحضر لي وبيحضر للشيخ احمد جلال وطبيب اسنان وكان شخصيه مجتهده جدا الله يرحمه رامي يعني لحد دلوقتي معايا ال- ال- الشنطه بتاعه استعداده لرمضان الورق بتاع استعداده لرمضان لما قراته بعد ما مات مات وهو صايم يوم 25 شعبان مات وهو صايم كان لوحده في البيت الله يرحمه وكل اهله سافروا وسابوه لوحده في البيت و... و... ومات وهو صايم ربنا يغفر له ويرحمه يا آمين يا رب لما قرات المذكرات بتاعته بقى اخوه جابها لي بعد ما مات انا يعني الى الان يعني احتقر نفسي لما بقرا هذه الكلمات إيه إيه سامع كميه دروس عن رمضان غريبه وكاتب كل الفوائد بتاعت الدروس إيه سامع دروس تفسير كتير جدا وكاتب الفوائد عشان يتجهز لصلاه التراويح بالتدبر في اجزاء القران وسور القران عامل خط سير لرمضان يعني عامل خطه رمضان عامل خطه لبعد رمضان والله في ورقه خطه بعد رمضان ما شاء الله.
يعني المفروض انه يخرج بعد رمضان يعني من قبل رمضان عامل الخطه انا هخرج على ايه أيوة.
الله يرحمه مات فلعل يعني الله سبحانه وتعالى ينمي عمله آه، آه، ويرزقه رمضان لانه كان مرابط نعم.
لانه كان مرابط مات على الاستعداد وليه من ثواب ال- الموت على الاستعداد للشيء انك انت مت على النيه الصادقه فتنال اجر هذا الشيء آه، يعني الناس خايفه من الموت والناس هلعانه الوقت وخايفه وفي هلع وفي فوبيات وفي panic attacks وفي و... و... وناس تاخد مهدئات ناس قلقانه يعني ومنظر الشارع في حظر التجول لما الواحد مثلا يريح شويه بعد العشاء كده ويصحى الساعه 9 9 بالليل دي المفروض الدنيا الناس بتخبط في بعض في الشارع الشارع، يعني لو آه.
رميت ابره أيوة صح.
ما تلاقيش مكان تقع فيه المفروض بالذات اللي ساكنين في شارع مزدحمه تصحى تلاقي الشارع كانك سكنت المقابر فجاه كانك نقلت مساكنك زي سيدنا علي بن ابي طالب بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لما ساب الحجره اللي كانت على في المسجد النبوي ونقل قدام البقيع عشان يفضل فاكر منظر الموت طول حياته نعم.
رضي الله عنه وارضاه آمين.
ففي ناس ب- اتخطفت اتجعزت هو هو هي الحياه تنفع من غير ناس هي دي- يعني وده الواحد بقى بيستشعر في اسم الله الصمد نعم.
الذي لا يتغير ان شاء الله الدنيا كلها بتتغير وكل حاجه المتاح النهارده هيتقفل بكره واللي مقفول النهارده هيتفتح بكره والدنيا كلها بتتغير نعم.
الوحيد الذي لا يتغير هو الله ما شاء الله.
الوحيد الثابت والله سبحانه وتعالى في واحد معمر الوقت عنده 101 سنه موجود عايش معانا الوقت على وجه الكره الارضيه ان شاء الله الراجل ده اتولد 1918 الانفلونزا الاسبانيه جت وهو رضيع واصيب بيها ياه.
الانفلونزا الاسبانيه اللي قت... اللي اتقتل بيها 100 مليون بني ادم ونجا من الانفلونزا الاسبانيه وهو رضيع من هذا الموت القاتل يعني سبحان الله وبعد كده في الحرب العالميه الثانيه كان بقى شاب مجند دخل الحرب العالميه الثانيه 55 مليون بني ادم اتقتلوا وهو عدى بعد 55 مليون بني ادم وهو عدى بعد كده كان الجيل بتاع اوروبا في الزمن ده بيسموه الجيل الضائع موت في موت اصلا يعني موات شامل و- وعدى وجاله الكورونا وهو عنده 101 سنه وعدى يعني جاله انفلونزا الاسبانيه ودخل الحرب العالميه الثانيه و...
سبحان الله.
لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا نعم.
ف... ف... يعني ف... يعني ازاي ان رمضان ده يبقى رمضان مودع مش قصه كورونا نعم.
وقصه الله هو اللي بايده الاعمار نعم.
ولكن قصه ان الموت ممكن يجي في اي لحظه نعم.
يعني كثيرا ما اتخيل واحد داخل على زوجته يلا بسرعه جهز الشنط انت عايز ايه هنسافر هنسافر فين هنسافر نصيف مثلا راس البر ولا ساحل شمالي ولا مم.
ايه مسافرين السعوديه السعوديه السعوديه مين يا عم طب الطياره بعد اسبوع ولا 10 ايام الطياره بعد خمس ساعات يا نلحق نطير يا ما نطيرش خمس ساعات طب رايحين عمره مثلا بقى وشالوا الحجر الصحي و- ورايحين عمره ده احنا مسافرين عقد عمل 10 سنين مش هنرجع غير بعد 10 سنين طب الست تقول على الراجل ده ايه انت مجنون انت ازاي هو الذي لا يستعد للموت في اي لحظه اشد جنونا من هذا الرجل لان ملك الموت لما هيجي مش هيقول لك بعد خمس ساعات أيوة.
طياره الموت هتاخذك الى العالم الاخر ده حالا ومش هيقول لك هتقعد 10 سنين وترجع تاني ده ذهاب بلا عوده خلاص ما عادش في علاقه بينك وبين الدنيا ومش هيقول لك انك انت مسافر 10 سنين او بعد خمس ساعات او هيقول لك ده ف- فتخيل الذي لا يتجهز للموت اشد جنونا من هذا الرجل اللي عايز يعمل السفريه دي فجاه وهو غير متجهز ليها فرمضان مودع ازاي ان احنا فعلا نعيش احساس ان في اي لحظه ممكن نقابل ربنا نعم.
في اي لحظه ممكن نلقى الله لما يعني اصبت بازمه قلبيه كده الله من يسلمك ويعافيك يا رب من حوالي سنه الحمد لله كانت اعنف ازمه قلبيه جات لي في حي- جات لي في حياتي يعني انا دخلت العنايه حوالي مثلا 25 30 مره بفضل الله الله عنايه يعافيك.
القلب الله المركزه يعافيك يا رب.
المره دي كانت اشد مره جات لي في حياتي وجات لي فجاه يعني سبحان الله العظيم بعد مثلا خمس ست سنين ما جاتش يعني كانت بتيجي كل شهور اول مره تقعد سنين ما تجيش فجت فجاه فسبحان الله العظيم بس جت بصوره فانا يعني وانا يعني قدام المسجد انا قلت انا هموت هموت مش م- مش ممكن اصلا يعني هوصل مستشفى او هوصل عنايه فاتنين من جيراني إيه، قالوا لي طب نجيب عربيه طب هيجيبوا العربيه مش هيلحقوا المهم فواحد جاب عربيه فانا كل ما اجي اقعد يعني سبحان الله العظيم يعني ما اعرفش بقى الدم ما وصلش المخ ما اعرفش في ايه حس ان انا هموت فورا اقول لهم وقفوا وافضل واقف كده على الطريق السريع بيلفوا المستشفى على الطريق السريع فاحساس بقى خطير جدا وانا واقف على الطريق السريع وانا مش يعني لو قعدت هموت و... و... وبموت بجد مش مش دايخ مش تعبان مش سلطان مش ضغط آه.
وطا لا انا فعلا بموت بحي حقيقي ف... فقاعد ابص للعربيات على الطريق السريع وعربيات كتير رايحه وعربيات كتير جايه قاعد اقول يا رب هو هو الموت ممكن يبقى في لحظه كده هي الدنيا دي ممكن تتساب في اللحظه دي هي الناس اللي قاعده تجري على الطرق دي كل واحد ورايحه حاله.
مشاوير ورايحه شركات الناس دي ممكن تسيب الدنيا هو الحياه قصه قصيره بالمنظر ده الدنيا قصه قصيره قوي كده ففعلا الاستعداد للموت ده من صفات اهل الفطنه نعم.
مش من صفات المرضى مم.
مش من صفات ال- من صفات اهل الفطنه ان الانسان دايما يبقى فاكر صحيح ان هو في اي لحظه ممكن يلقى الله سبحانه وتعالى.
فاستعداد ليوم الرحيل فعلا نعم كما ورد يعني نسال الله حسن الخاتمه نعم اللهم امين ما شاء الله يعني اثلجت صدورنا ويعني وهيجت مشاعرنا واحاسيسنا انت قيم طبعاً.
من اخير ال- البلاغه يا ابو لا مصطفى اكاد ابين بحضرتك
سدد الله لسانك رضي الله عنكم شيخنا كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما ذكر المي- الموت في ضيق إلا وسعه ولا في واسع إلا ضيقه فهذا طبعا آه، كما حضرتك تفضلت تعليجا على آه، كلام حضرتك يعني وإن كنت حضرتك يعني لم تبقي لأحد مقالة يعني آه، نسأل الله عز وجل أن يسددك وأن يزيدك توفيقا ورشادا اللهم آمين شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال أنا كراجل مسلم كيف أستعد لهذا الشهر الفضيل؟
آه، خليني من البداية يعني آه، أعبر عن فرحتي بوجودي بينكم آه شرف لنا شرف لنا نحن نزدان ونزداد شرف لينا والله شرف آه، والله والله شرف لينا فتح الله عليك آمين.
آمين وآخد بقى طرف من كلام الدكتور حازم أيوة.
أيوة. وكلام حضرتك وانت قيل من اقيال الدعوه
الله يحفظهم ونقول امر مهم جدا نعم.
ان كورونا خلى الناس عندها حاله من الفزع الموت خلى الناس عندها حاله من الفزع مشهد العربيات في ايطاليا العربيات العسكريه وهي محمله بالجثث خلى الناس عندها فزع مشهد ان كل يوم امريكا في 1400 حاله وفاه يوميا آه، ايطاليا مش عارف 800 حاله و700 حاله خلى الناس عندها حاله من الفزع خلى الناس عندها حاله من الرعب خلينا نتفق على شيء ان الله عز وجل قد قدر علينا الموت وكتبه سبحانه وتعالى اذا كان الموت قد قدر وكتب طيب ايه المطلوب مني هل المطلوب مني ان انا افزع واخاف واترعب ولا المطلوب مني شيء اخر اللي ينظر في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم هيجد ان الامر اذا ربط بالموت فيقول لك يلا عشان العمل نعم.
وعلى قدر ما هيكون في عمل على قدر ما هتكون انت لما تشوف اللحظه دي انت هتكون فرحان وهتكون سعيد نعم.
من احب لقاء الله قال الله سبحانه وتعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ذكر الموت يجيب دايما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وده كلمه قالها الدكتور حازم ربنا يا رب يحفظه بيقول ان تذكر الموت دي عاده اصحاب العقول والفطنه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آه، يعني اكيس الناس من اعقل الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم ذكرا للموت واحسنهم استعدادا لما بعد الموت هو ده الفهم الصحيح ان الموت عندي ما يخوفنيش نعم.
الموت عندي ما يخوفنيش لا احنا ياما شفنا من الصالحين عند الموت كان في قمه الفرح عند الموت شاف الموت كده قال لمثل هذا فليعمل العاملون عند الموت ضحك وابتسم انا لا انسى ابدا اه والله فعلا لا انسى ابدا يمكن آه، الدكتور حازم يعرفه جيدا آه، الدكتور محمد صفوت اللي كان مدير مستشفى الجامعه الله يرحمه.
هذا الرجل ما رايت في حياتي حد الله يرحمه.
كان في عمل الخير كهذا الرجل رحمه الله رحمه الله واسعه يرحمه.
وانا لا انسى ايضا وهو بيموت الضحكه اللي كانت مرسومه على الوجه لحد دخول القبر كنت اخر واحد معاه عند دخول القبر يا سلام على الضحكه الجميله اللي مرسومه على الوجه بعد ما اخش في هذا الوجه في الله القبر يرحمه الموت ما يخوفش ما يخوفش الا اذا كان الانسان اصلا عنده مشكله بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى اما اللي اللي حاله مع الله عز وجل كويس ده ما يخافش ابدا لذا قيل لبعض السلف في مساله آه، التشوق للقاء الله سبحانه وتعالى قال والله يعني آه، لو كان الموت عند هذه الاسطوانه ما سبقني منكم احد الى هذه الاسطوانه انا اول واحده هسبق ليه شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى فالموت ما يخوفش الموت دايما يخوف امتى لو انا حالي مع ربنا سبحانه وتعالى في مشكله اما اللي حاله مع ربنا سبحانه وتعالى كويس لا ما يخافش هو مقبل على الله سبحانه وتعالى الموت دايما مقرون بالعمل عند ابن ماجه من حديث البراء بن عازب قال آه، آه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فراى جماعه من الناس ملتفين فقال على ما اجتمع هؤلاء قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه فخرج النبي من بين ايدينا مسرعا طلع جري عند ال- القبر فجاث على ركبتيه قال البراء فاستقبلته انظر ما يصنع قال فاذا به صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل لحيته وصدره ثم بكى حتى بل حجره ثم نظر للجميع وقال اي اخوان لمثل هذا فاعدوا هنا احنا محتاجين عمل واكتر حاجه تخلينا نقول دايما في زمن الكورونا والناس كلها خايفه ومرعوبه نقول احنا ربنا سبحانه وتعالى ان احيانا فشهدنا رمضان فهذه من اعظم واجل نعم الله عز وجل علينا ليه لامور كثيره جدا الامر الاولاني ان اصلا رمضان ده هيكون بالنسبه لنا فتح كبير جدا رمضان بالنسبه لنا لو انا علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى مش كويسه وعندي ذنوب كثيره جدا خلاص استغل رمضان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان بالنسبه لنا مغفره الذنوب كلها يا رب اللهم قيام اغفر.
رمضان بالنسبه لنا وان كانت المساجد يعني الناس الله عز وجل ان الامر يزول وتفتح المساجد ان كان رمضان بالنسبه لنا رمضان بالنسبه لنا لو احنا عندنا ذنوب ومعاصي وخايفين شويه فاحنا عندنا رمضان فرصه ل... ل... ل... يعني لمكفره السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لو انا خايف من الموت لان انا مش عارف هتبقى منزلتي فين عند ربنا فانت جاي لك رمضان اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى يرفع الانسان في الجنه درجات ياتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله مع من انا ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصمت رمضان وقمته قال انت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انت في منزله عاليه جدا الناس اللي خايفه من الموت رمضان بالنسبه لنا فتح تاني خالص فتح تاني خالص ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا 60 فرصة للعتق من النار في رمضان، وده أمر في حد ذاته يخلينا نقول يا رب ندرك رمضان بقى إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، وإن لله في كل يوم وليلة من ليالي رمضان ها عتق من ال- عتقاء من النار عتقاء من النار رمضان بالنسبه لنا الفتره اللي جايه مع وجود ال ال هذا الوباء يخلينا نطمن ما يخليناش نخاف اصلا وده ال- دي رساله لازم نوصل للناس احنا ما ينفعش نخاف اصلا مع دخله رمضان علينا ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا دعوه مس- الله عز وجل اعطانا في ال- في, ال- في هذا الشهر الكريم مش دعوه مستجابه دعوات مستجابه دعوات مستجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن للصائم عند فطره دعوة مستجابة طب ده في وقت الف- الفطار بس لا لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ت- ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم دعوة الصائم لا ترد لا ترد ده غير كده وكده ان اذا كان ربنا تبارك وتعالى في كل ليله من ليالي العام يتنزل في الثلث الاخير فان الله سبحانه وتعالى في رمضان يتنزل امتى؟
ثلاثي في ثلثين من, من الليل ليه؟ علشان الدعوات تستجاب، علشان الدعوات تستجاب، احنا محتاجين رمضان ده يزيل بقى المخاوف اللي في قلبنا ويزيل الهموم اللي جوانا ونقول لا ده رمضان ده فرصه ان ان شاء الله ربنا يكرمنا، اخطر من كده بقى يا شيخ محمد ان البلاء لا يرفع الا بعمل صالح او لا يرفع الا بتوبه، ورمضان بالنسبه لنا فرصه عظيمه جدا ان ربنا يرفع عنا البلاء باعمالنا الصالحه، إيه، ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن النبي الله يونس ايه فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم واصحاب الغار لما دخلوا الغار كل واحد منهم سال الله عز وجل بايه بعمل واحد بس بصالح عمل الواحد منهم كل واحد دو- سال ربنا عز وجل بعمل واحد بس طب ما احنا فرصه في رمضان واحنا بنجتهد في الصيام ومجتهدين في القران ومجتهدين في ال- في القيام احنا ندعو الله عز وجل بهذه الاعمال الصالحه ان ربنا يتقبلها منا انا عايز يا شيخ محمد اقول حديث اختم بيه لان انا والله عايز اتمتع النهارده كده بسماعكم الله يحفظكم شيخنا صلى الله عليه وسلم جاء رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلى قبيله في قضاعه فاما احدهما فبايع على الاسلام سويا اسلم سويا ثم ان احدهما جاهد في سبيل الله فقتل شهيدا واما الاخر فعمر بعده سنه والثاني قعد بعديه سنه ثم مات قال طلحه بن عبيد الله فرايت فيما يرى النائم انني واقف على باب الجنه فخرج منها منادي فنادى على الذي مات على فراشه فادخله الجنه قبل الشهيد فعجبت لهذه الرؤية إزاي اللي مات على فراشه يدخل الجنة قبل الشهيد ف- فقال فحدثت بها إخواني فنقلوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما العجب يا طلحة قال يا رسول الله الذي مات على فراشه مات يعني دخل الجنة قبل الذي مات شهيدا في أرض المعركة معمل الشهيد من من منزله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يشهد بعده رمضان ما شهدش بعديه رمضان شفتوا رفعة الدرجة دي كلها ألم يشهد بعده رمضان ألم يصلي بعده ستة آلاف ركعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العجب يا طلحة أن تعلم أن ما بينهما كما بين السماء والأرض علشان رمضان فاحنا بنقول النهارده ان المخاوف اللي جوانا دي تزول ان شاء الله باجتهادنا في العمل الصالح والبر ان احنا نعرف منزله رمضان ان احنا نعرف ان الشهر ده يعني يا شيخ محمد احنا كنا في رمضان نفضل نقول عايزين قلوبنا تبقى مستيقظه وعايزين مش عارف ايه احنا عايزين قلوبنا تنكسر في رمضان يعني انا في سنه قعدت اقول يا رب بقى ارزقني القلب المنكسر عايز ابكي بقى في الصلاه بقى عايز اشعر بالخشوع كده قعدت لحد 21 رمضان ومن هنا بدات القلب ينكسر احنا الحمد لله اصلا ربنا من علينا بالمحنه اللي احنا فيها دول اصلا فقلوب الناس اصلا منكسره علشان تخش رمضان بفضل الله يعني تنال ضربة البدء الصحيحة من بداية رمضان فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يأتي علينا رمضان وقد رفع هذا البلاء اللهم ونعود آمين.
إلى المساجد مرة ثانية اللهم آمين جزاك الله خير جزاكم الله خيرا يعني أنت أكرمتنا بهذا الكلام صراحة تلك الكلمات الرائعة آه، الرائقة أسأل الله أن يزيدك توفيقا وسدادا وهدى ورشادا طبعا كما حضرتك تفضلتما آه، تعلق القلب آه، بالدنيا وكراهيته للموت هذا الذي يجعل الامر صعبا وعسيرا ولذلك لما قيل لابي حازم سلم بن دينار لماذا نكره الموت قال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم الاخره والنفس تابى الانتقال من العمار الى الخراب فلذلك ينبغي الانسان ان يعمر ما تبقى من دنياه حتى يقدم على ربه سبحانه وتعالى وهذا اوان الجد هذا اوان الشد فاشتد يزيم والمفروض الانسان يحاول ي- يزرع من الان حتى يجني غدا طيب شيخنا الحبيب فضيله الدكتور حازم يعني ما هو واجبنا الان بالنسبه للدعاء لان هذا الامر لن ينكشف الا بالدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا آه، هذا ال- الامر لا يرفع الا بالدعاء ما نزل بلاء كما قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه واضح فهذا يحتاج منا كيف ندعو ربنا سبحانه وتعالى آه، حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام يقول لا يرد القدر الا الدعاء لا يرد القدر الا الدعاء الدعاء ده قوه جباره الدعاء ده يعني القصر الكبير مفتاحه بيبقى الدعاء لتنصابع فالمشكله الكبيره الضخمه مفتاحها ممكن كلمه يا رب ولكن بقلب صادق بقلب صادق كنت يعني بدي الاخوه مساق كده في تدبرات سوره الفاتحه على الزوم فبقول لهم كل واحد منكم يكتب لي كام تجربه ليه في الشفاء بسوره الفاتحه اللي ملوش تجربتين ثلاثه في حياته هو انه يرقي نفسه من امراض فيشفى بسوره الفاتحه يبقى مسكين يبقى فعلا مسكين لان سوره الفاتحه يعني يعني يعني كما سماها السلف سوره الكنز ف ف فقصه قد ايه كل واحد مننا عنده تجارب في اجابه الدعاء قد ايه كم مره شفيت بكلمه يا رب كم مرة اتسدد ديونك بكلمة يا رب كم مرة دفع عنك أذى ودفع عنك كرب بكلمة يا رب الحديث اللي الشيخ أحمد جلال كان لسه بيقوله دلوقتي اللي هو تنزل الملك في الثلث الأخير من الليل وفي رمضان وده ناس كتير ما تعرفوش ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تنزل الملك في ثلثي الليل الأخيرين في رمضان يعني في رمضان يعني أنت بتخلص التراويح ويبدأ تنزل الملك يقول إيه في روايات تكبير الحديث هل من سائل فأعطيه هل من مست... هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من مستشف فاشفيه هل من مستدفع للضر فادفعه عنه هل من عان واحد مقصور واحد مسجون ف... فافك اسره هل من يعني انت متخيل ال...
آه، ال...
هل من كذا هل من كذا حتى تطلع الشمس ف- حتى في روايه حتى تطلع الشمس في روايه حتى ينصرف الامام من صلاه الفجر يعني القصه مش بس لحد الفجر وفي روايه حتى ينفجر الفجر وفي روايه ف... ف يعني فالقصه قصه كلمه يا رب دي ممكن تغير في حياتنا كتير قوي يعني نسال الله سبحانه وتعالى في هذه الازمه نسال الله اللهم فرج كرب المسلمين يا رب اللهم اكشف هذا البلاء وهذا الوباء عن المسلمين اجمعين يا رب اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم نجينا من هذا الوباء اللهم اشف كل من ابتلي بهذا المرض اللهم اشف كل من ابتلي بوباء كورونا اللهم اشف كل من ابتلي بهذا المرض وانزل عليهم وعلينا السكينه يا رب العرش الكريم اللهم استخرج منا بلطف بلطفك ورفقك ما يرضيك عنا اللهم افتح لنا من ابواب الدعوه اليك ما ترضى به عنا اللهم افتح لنا من ابواب طاعتك ما ترضى به عنا اللهم ارخص اسعار المسلمين اللهم ارفع عن المسلمين الغلاء والوباء يا رب العرش الكريم اللهم يا ربنا حكم فينا شرعك اللهم يا ربنا تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا رمضان واجعله موسم توبة على كل عصاة المسلمين اللهم آمين اللهم آمين فالدعاء ده هو الفرج ويعني الكلمة الأخيرة اللي بقولها ان استجابة الدعاء في ناس كتير فاكرة ان استجابة الدعاء بسبب إيه، ان انا صالح الكلام ده غلط تماما الله يستجيب للكافر الله يستجيب للكافر لو قال يا رب في ناس كتير فاكره ان دع- من اسباب سرعه اجابه الدعاء الصلاح ولكن هل لو انا عاصي ما اقولش يا رب طب هو يعني ربنا ما بيد... هيديني ليه سمعتك من الناس عصاه كتير قول يا رب وربنا يديني ليه وهو انت وانت في جنين في بطن والدتك ربنا اداك سمعك وبصرك ليه عشان كنت بتصلي وبتصوم ربنا اداك كبدك وكلتك ليه عشان كنت بتصلي وبتصوم ربنا بيدي لانه كريم عشان كده اعظم سبب لاجابه الدعاء هو بذل الجهد في الدعاء اتعب في الدعاء اتعب ارفع ايدك واتعب تضرع توسل ادعي كل شويه يعني يعني يعني فعلا إيه، انا لم ارى في حياتي شيء بيغير الحياه زي الدعاء يعني الدعاء ده هو السر الاعظم لتغيير كل حاجه في حياتك طبعا الاعظم منه حسن الظن بالله يعني يعني انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني فالرسول او الحديث القدسي جاب حسن الظن قبل ما يجيب الايه الدعاء فالرجاء في رحمه ربنا العشم في رحمه ربنا الرجاء في تحنن الله سبحانه وتعالى طبعا ده اعظم سبب للفرج ولكن الدعاء والتعب في الدعاء ده يعني فعلا احنا اول سبب لان احنا ما بناخدش ان احنا ما بنطلبش ان احنا ما بنتعبش في الطلب من الله سبحانه وتعالى اه تمام يعني المفروض طبعا نتذلل الى الله عز وجل طيب شيخنا الحبيب فضيله الشيخ احمد اسال الله ان يبارك في عمرك طيب ما هو اثر العباده في دخول هذا الشهر
آه، من حوالي سبع سنوات كنت محب جدا لكتاب الدواء والدواء للشيخ ابن القيم ما شاء رحمه الله الله عليه ما شاء الله آه، وكان فكره الكتاب او الجزء الاكبر من الكتاب ان الشيخ كان بيتكلم فيه عن اثار الذنوب والمعاصي على العبد يقول من عقوبتها كذا ومن عقوبتها كذا ومن عقوبتها كذا فسبحان الله جيت انا بعدها فنسكت على المنوال وقلت سبحان الله طب ايه المشكله ان احنا نعمل اذا كان آه، ابن القيم الف كتاب في العقوبات بتاعت الذنوب طب احنا ليه ما الفناش والمكتبه الاسلاميه ما فيش فيها كتاب بيتكلم ان ومن اثار العباد على الانسان كذا وكذا وكذا أيوة.
مع ان ربنا سبحانه وتعالى انزل صورا كامله في القران لا تتحدث الا عن اثر العباده بس مم.
آه، فبدات انسج على نفس المنوال بتاع ابن القيم رحمه الله عليه ان العباده آه، ملهاش آه، اثر آه، يعني على الانسان واحد بس ده عليها لها اثار يعني لا يكاد عقل الانسان انه يتصورها في الدنيا وفي الاخره وفي الصحه وفي القلب وفي البدن وفي النفسيه انا ارى والله اعلم ان مع وجود هذا البلاء احنا محتاجين فعلا ان الناس ما تيأسش من ضغط العباده، احنا محتاجين الناس تعبد ربنا اكتر، ليه؟ لان من اعظم الاسباب التي بها يفرج الله عز وجل الكروب على الناس هي العباده. آه، سوره الانبياء آه، اللي هي من وجهه نظري البسيطه هي اصلا سوره آه، آه، آه، سوره كده بتدي الم على كل انسان واقع في بلاء و- و- فوق صح.
فوق انت لن يرفع هذا البلاء الا ب- ب- بعباده وبطاعه وبقرب الى الله سبحانه وتعالى يذكر الله عز وجل في سوره الانبياء بلاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام مع قومه نعم.
وكيف انهم القوه في النار وكان لابراهيم الفرج والمخرج عليه الصلاه والسلام من هذه المحنه مم.
وبعد كده تذكر الصورة لوط وتذكر الصورة أيضا نبي الله نوح وبلاء كل واحد من الاثنين مع آه، قومه وشدة البلاء اللي نزل عليه ثم بعد ذلك نزل ذكرت الصورة بلاء سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام بالمرض وبلاء سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت وبعد ذلك بلاء سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام بقلة الولد كل دي بلاءات مرت بكل هؤلاء الصالحين صلوات ربي وسلامه عليه حشرنا الله معهم آمين.
ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وفي النهايه ربنا يقول لك في كل قصه من القصص دي ازاي البلاء ده اترفع عن ابراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما سيدنا ايوب آه، فاستجابنا له وكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر العبيدين وليه سيدنا يونس كشف عنه البلاء و- و- ورفع عنه البلاء وخرج من بطن الحب بفضل الله ونجا من ذلك وبعد كده زكريا طب انت تسأل نفسك كل البلاءات اللي مر بها هؤلاء الصالحين من الانبياء والمرسلين لماذا رفع عنه البلاء تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لو انت بتسأل فعلا عن بلاءات الدنيا كيف ترفع فليس لك الا العبادة بعد طبعا آه، ثم اخذ الاسباب الدنيا قال الله سبحانه وتعالى آه، وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ها؟
ووهبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا أصلحنا له له زوجه زوجة.
رفع البلاء طب يا رب ليه رفعت البلاءات عن كل الانبياء والمرسلين قال انهم كانوا يسارعون يسارعون في الخيرات مش الى الخيرات ربنا يقول في القران وسارعوا الى مغفره نعم.
انت في مكان والمغفره في مكان فانت بتسارع اليها نعم.
اللي بيقول وسارعوا ها انهم كانوا يسارعون فهم جوه دايره الخيرات مم.
وجوه دايره الخيرات بيسارعوا فيها نعم.
انهم كانوا يسارعون في الخيرات ادي حركه البدن نعم ويدعوننا رغبا ورهبا.
ورهبا ادي الايه على قول من قال ان ده دعاء.
الدعاء وعلى قول من قال يدعوننا اي يعبدوننا نعم.
ادي برضه العباده وكانوا لنا خاشعين ادي عبوديه الايه القلب.
فربنا بيقول لنا هم ان هم تمثلوا بهذه العباده واجتهدوا في هذه العباده رفعت عنهم الايه رفعت عنهم هذه الازمات نعم.
ورفعت عنهم هذه المضرات ورفعت عنهم هذه المحن احنا محتاجين في وقت المحنه عوده الى الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما انزل البلاءات والمحن على قوم فرعون لماذا لم ترفع نعم لما ارسل عليهم الطوفان والجراد والقمه لماذا لم ترفع نعم.
ذلك بانهم كفروا كذبوا باياتنا وكانوا عنها ايه غافلين.
غافلين طيب واللي ينزل عليه بلاء ويتضرع ويرجع الى الله ويتوب ويكثر من العمل الصالح لا لا تفرق معاه كتير لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول لنا ان البلاءات لما بتنزل لا يرفعها الله عز وجل الا بعمل صالح يقوم به العبد. آه، آه، طبعا على خلاف اهل الحديث في تصحيح الحديث او تضعيفه ولكن أنا دايما بميل مع الشيخ الالباني شيخ سيدنا طبعا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالايه؟
الصدقة يبقى امتى رفع هذا البلاء؟
تصدق بالصدقه عمل صالح.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بقيام الليل فانه داب داب الصالحين الصالحين.
وفي النهايه يقول اه اخر واحد ومطردة.
مطردة الشيء الشيء.
عن الجسد ثابته امتى رفع ده؟ امتى نعم.
رفع ده؟
صحيح امتى رفع؟
تصدق الا ما رفع هذا الا لما اجتهد الانسان في قيام الليل فقيام الليل كان سبب لرفع البلاء والمحنه وسبحان الله تعالى النهارده نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ومن فرج عن مؤمن الكربه تفريج الكربه عن المؤمن ده عمل صالح نعم.
كانت النتيجه ها فرج الله عنه ايه كربة.
كربه من كرب يوم القيامه, القيامة.
بصوا لسنن الله الكونيه في القران والسنن الله الكونيه في السنه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه نجد ان العمل الصالح له اثر عظيم في دفع الضر والبلاء والمحن انا عايز اسال حضرتك سؤال لما ارسل الله موسى عليه الصلاه والسلام والخضر على خلاف بين العلماء هو نبي ولا نعم، رجل صالح إلا ولي.
و- و- وفتى وفتى نعم، موسى.
يوسف موسى عليه الصلاه والسلام اللي كان بعد ذلك نبي من الانبياء نعم.
رفع بعثه الله عز وجل الى قريه رغم ان القريه كانت بخيله ومعروفه بالبخل الا ان الله ارسل هذا النبي الصالح نبي موسى عليه الصلاه والسلام من اعظم انبياء الله عز وجل واحد من الخمسه الكبار رجل من الله.
العظام نعم.
وسيدنا الخضر حضرتك تذهب انه نبي ولا رجل صالح لا رجل صالح طيب على قول من قال انه كان نبي ويوشع بن نون نبي يبقى ثلاث انبياء وعلى قول من قال انه كان رجل صالح يبقى اثنين انبياء ورجل صالح اصلا أو- ع- عندي كتاب في المساله دي ما شاء الله أي نعم.
اللهم بارك فارسلهم الله لقريه ليه؟ عشان يبنوا جدار لمين؟ لغلامين لغلامين يتي- يتيمين يتيمين ليه؟
كان ابوهما بس قال الله عز وجل واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا صالح ابن عباس كان بيقول كان الاب السابع اه نعم صح انا ما اعرفش مين جد السابع دلوقتي هو أب- بصلاح الاباء طبعا صلاح صالح.
الابناء تتخيل فبصلاح الأب... انا لا اقول بقى العمل الصالح هينفعني انا ده هينفعني انا واولادي واولاد اولادي واولاد اولادي آه، عشان كده اختم معاك بالكلمه دي كان سعيد بن جبير رحمه الله أيوة.
عليه يقول لاولادي ايه؟
نعم.
والله إني لأكثر لأزيدن في صلاتي. نعم.
من اجلكم صحيح لان انا عارف ان اثر العباده وبدفع الضر وجلب النفع لا يكون علي انا وحدي نعم.
ولكن سينالكم من ذلك ايضا نصيب فلا بد مع زمن الكورونا اجتهاد في عباده وطاعه أ- أ- معلش نقطه اخيره اتفضل مش معنى شيخنا، إحنا اتفضل.
بنقول الدعاء زي ما الدكتور حازم بيقول وانا بقول العباده احنا هنقول بس خلاص احنا ندعو لا مع الاخذ بالاسباب الدنيويه ايضا صحيح.
فدعوا عباد الله صحيح.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نعم دي صدق بالحسنى صحيح.
يعني كان مش يصدق بالحسنى قال بعض المفسرين جاء تصديقه على ان سبب الفرج والرزق والفتح والمدد هو الاعمال الصالحه نعم ان شاء الله ففي قول من الاقوال ان صدق بالحسنى صدق ان نعم.
الاعمال وليست مجرد اسباب الدنيا نعم هي سبب الفرج طبعا شيخنا جزاكم الله خيرا اكرمتنا بهذه الكلمات الرائعه الرائقه اسال ان يحفظك وان يبارك فيك يا رب وان يزيدك توفيقا وسدادا ورشادا وهدى اللهم.
اللهم امين الله يزكيك طبعا هذا التعريج آه، مهم جدا جدا جدا يعني حضرتك تفضلت مساله ان الانسان يعني يعبد ربه وكذلك ياخذ بالاسباب وهذا ايضا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل لا ان يكون العبد متواكلا ويقول اللهم اشفني ولا ياخذ بالاسباب فالاخذ بالاسباب هذا من السنن الكونيه ايضا طيب شيخنا الحبيب فضيله الدكتور ايضا آه الله عز وجل ذكر في سوره الانبياء ملمح مهم جدا جدا بخصوص العباده يعني سورة الأنبياء من الترابط الموضوعي بتاعها كله العبادة زي ما الشيخ أحمد جلال قال ربنا يحفظه آمين.
ويسدده يا رب العبادة يعني يعني في إن هذه أمتكم بعد ما ربنا جاب كل قصص نعم.
الأنبياء إن هذه أمة شفت البطولات دي هم دول القدوات الحقيقية بتاعتكم إن هذه أمة واحدة توحد أمرها على عبادة الله وأنا ربكم واللي عمل لهم كل الفرج ده هو أنا فإيه فاعبدون فاعبدون يعني الخلاصة من قصص الأنبياء عشان كده في تفريق كرب سيدنا أيوب آه، آه، رحمة من عندنا وأتيناه له ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يعني ال- تفريج الكرب ده كله بسبب بسبب العبادة حتى في آخر السورة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عب في هذا في هذا القرآن لبلاغا القرآن هو هو اللي يوصلك لكل حاجة القرآن هو البلاغ هو اللي هو اللي هيوصلك للتمكين والاصلاح المجتمع وان في هذا لبلاء لقوم عابدين العابد هو اللي ربنا لما هيجي يقبل على القران ربنا يفتح على قلبه وهيفتح عليه بالفهم وهيفتح عليه ان القران يوصله ف- فصورة ال- الأنبياء عشان كده حتى وصف الملائكة ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأنا ربكم فاعبدون ف... فالعبادة زي ما الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم انا اللي بيني وبينك هو العمل يا عبادي انما هي هي بيسموها هنا ضمير الشأن او لما بتيجي بالمؤنث تبقى ضمير القصه انما هي يعني القصه كلها ها انما هي اعمالكم افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يبقى انت الله سبحانه وتعالى هيقوم على امرك بالنفع ولا بالضر ولا حسب عملك حسب اللي انت هتعمله فالعباده هي اعظم سبب لفرج الله والفتح الله وسيدنا داود طبعا عبره عظيمه لنا حينما كان يسبح الله سبحانه وتعالى كل هذا التسبيح ويعبد الله الله سبحانه وتعالى بقى ملك وعنده 31 سنه إيه، اوتي النبوه حتى في سوره الانبياء ولقد كتبنا في ال- في الزبور.
زبور مش معنى الزبور آه.
لانها كتاب داوود آه.
وداود اعبد البشر وما فتح على داود ما فتح الا اساسا بسبب عباده داود نعم.
ف- فالعباده من اعظم اسباب فتح الله على العبد نعم ما شاء الله جزاكم الله خيرا والله طيب شيخنا الشيخ احمد هنصوم رمضان ولا لا في زمان الكورونا
هو الحمد لله ان لجنه كبار العلماء في في مشيخه الازهر ما شاء الله قالت ان بعد رجوع الاطباء وجدوا ان ان بفضل الله الناس هتصوم بفضل الله ان شاء الله الناس هتصوم ما تقلقش.
ما شاء يعني في الله.
رمضان السنه دي والله إن شاء الله طبعاً خير والله إن شاء الله.
نعم وانا من اهم الامور اللي عايز بس اتكلم فيها نقطه مهمه جدا نعم
ان آه، من اعظم ثمرات العباده حدوث السكينه ايوه احنا في الفتره دي الناس فعلا في حاله ذعر وهلع نعم الناس فعلا في حاله خوف وعدم طمانينه الناس الناس خايفه يعني يا شيخ انا جاي صار يا شيخ يا شيخ انا نصيحه لوجه الله روح اشتريت ثلاث اربع شكال رز واشتريت مش عارف شويه بكليات وخزن عندك يا شيخ اللي جاي صعب الخوف والروح بقى في الاكل وفي الشرب ايوه آه، آه، اللي خايفه واحده تصل معايا انا الملاحه عندي ضعيفه وخايفه يجي لي كورونا وانا الخوف من الموت مم.
آه، اللي يقول انا خايف على اولادي انا خايف مش عارف ايه اصبح النهارده وسواس الخوف نعم.
وسواس الهلع وسواس الفزع من اعظم ثمرات العباده اللي احنا عمالين نركز عليها في درس النهارده في كلام النهارده من اعظم ثمراتها السلام النفسي السكينه الطمانينه اللي ربنا سبحانه وتعالى يغرسها في قلب العبد السكينة والطمأنينة وهدوء القلب والله لا يأتي إلا بهذا العمل الصالح أو بالإيمان أو بالعمل الصالح لذا قال الله عز وجل من يؤمن بالله في قراءة عكرمة من يؤمن بالله يهدأ قلبه اللي هيؤمن بالله قلبه يهدأ اللي عنده إيمان وعمل صالح قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فمش هيشعر بطعم السكينة ولا بحلاوة السكينة ولا يشعر بطعم الطمأنينة في زماننا إلا اللي عنده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين فكان عندهم إيمان إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانت بيعة على الإيمان والموت في سبيل الله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا احنا محتاجين والله فعلا عمل صالح في هذا الوقت ينزل على قلوبنا سكينة عشان كده ما يدخلوا على معاذ ويجدوه يبكي وهو كان في طاعون عمواس قد أصيب في طاعون عمواس قال والله لا أبكي على هذه الدنيا ولكن أبكي على ثلاث على ظمأ الهواجر وعلى قيام قيام الليل وعلى ومصا- ومصاحبة الصالحين أو مصاحبة أقوام ينتقون آه ينتقون أطايب الكلام كمان هذه السكينة آه، على فكرة سيدنا معاذ فقد أهله وولده في طاعون عمواس وهو الآن تفيض روحه إلى ربها تبارك وتعالى منين جت السكينة دي العبادة العبادة والعمل الصالح أنا مش شايل هم حاجة فإحنا محتاجين والله عبادة وطاعة في هذه الأوقات بالذات ليه؟ إحنا محتاجين السكينة دي تنزل علينا شوية السكينة دي في سنة النبي لا تنزل أبدا إلا بالعمل الصالح ارتباط بالقرآن زي ما دايما بنتعلم من الدكتور حازم السكينة دي ما تنزلش مع القرآن النبي قال له أسيد بن حضير قال هذه السكينة تنزلت لإيه؟ لقراءتك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون في مجلس يق- يذكروا إيه، ما من قوم يجتمعوا في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدر أدي- ادي عمل صالح وادي قراءة القرآن الا ها نزلت عليكم السلام نزلت عليهم السكينة نعم احنا وحفظتم.
اه احنا محتاجين والله في الزمن ده اهو انا قاعد مع اولادي في البيت تعالوا يا اولاد نقرا شويه قران تعالوا يا اولاد نقرا شويه قران آه، امبارح جبت الاولاد كده وقعدتهم ف واحنا بنصلي فتعبانين عايزين ننام فقلت لهم عارفين يا اولاد انتوا عارفين ايه اللي بيحصل دلوقتي عارفين ايه اللي بيحصل دلوقتي بعد ما قرانا شويه قران مع بعض قالوا لي ايه يا أبي، ايه اللي بيحصل قلت لهم يا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان البيت ليتلى فيه القران ليتراءى لأهل السماء كما ترون الكوكب الد- شفت يا ولاد السماء مظلمه ازاي؟ قالوا لي اه قلت لهم شايفيني فيها؟ قالوا لي النجوم منوره قلت لهم يا ولاد البيت اللي بيتقرأ فيه قرآن تنزل فيه السكينه وبينور اهل السماء بيشوفوه خلونا يا اولاد كده خلونا يا اولاد كده فسبحان الله اقعد مع اولادك نقرا شويه قران نصلي ركعتين اقعد مع اولادك علمهم ما لا يسع الطفل المسلم جهله علمهم عقيده علمهم فرصه نقعد مع اولادنا فرصه مع العباده دي تنزل السكينه واذا نزلت السكينه يلا ارفع ايدك ارفع ايدك بقى ادعي ربنا والله قلما ترد دعوه مع من كان هذا حاله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير طيب دكتور نريد أن تتنزل السكينة على القلوب يا رب لقد رضي الله نعم.
لقد رضي الله عن المؤمنين نعم.
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم نعم فأنت- ف نعم ف- فأنزل السكينة عليه نعم.
وأثابهم فتحا قريبا نعم.
ومغانم كثيرة يأخذون نعم ما شاء الله وكان الله عزيزا حكيما نعم.
عزيز ربنا يقدر يعمل لك اي حاجه نعم.
بس حكيم لما تبقى تستحمل الفتح ده ربنا يدولك وكان وعدكم الله مغانم خد بالك ما دام ربنا قال مغانم مغانم مغانم يبقى كل مغنم غير الثاني كل مغنم غير الثاني عشان كده لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك الصفحه اللي قبلها ربنا قال ايه آه، آه، ان الذين يبايعونك انما البيعه دي غير البيعه دي البيعه الاولى في الطريق الى آه، آه، الى الحديبيه بيعه على الرسول كان دايما يبايع الصحابه زي بيعه العقبه الاولى والثانيه بيعه على ان انا هعيش عشان الدين ان انا ما- يعني ايه كلمه بيعه؟ ايه الفرق بين البيع والبيعه؟ انت راجل لغه وبقى ومصطلح. البيع ان اعطيك شيئا مما عندي وتعطيني شيئا مما عندك، انا هبيع لك الاباجوره دي وانا عندي 1000 اباجوره في المحل بتاعي وانت هتديني 100 جنيه وانت عندك مليون جنيه، انت راجل غني طبعا، فضائيات بقى وفلوس الفضائيات بقى فالبيع ان اعطيك ما عندي وتعطي اعطيك شيئا مما عندي وتعطيني شيئا مما عندك. البيعه ان اعطيك ما عندي وتعطيني ما عندك. عشان كده في السياسه الشرعيه اللي بينك وبين الحاكم بيعه. الشعب بيدي للحاكم انتمائه وولاءه ومجهوده واغاثته ساعه ما يستدعي والحاكم بيدي للشعب كل مجهوده وحياته وطاقته واخلاصه وتفانيه وشغله من اجل مصلحتهم فكلمه من اعجاز السياسه الشرعيه فربنا لما جاب لفظ في العلاقه بين العاملين لدين الله وبين الله اللفظ كان ايه البيع يعني يا رب انا ساعطيك ما عندي وتعطيني ما عندك من النعيم وتعطيني ما عندك من الفتح والمدد والنصرة أنا بعت ليك يا رب ما أملك بعت لدعوتك مواهبي ووقتي و- وجهدي وولادي ومالي ووقتي أنا بعت لك كل حاجة وأنت ت- إيه اللي عندك يعني فشوف بقى ففي بيعتين في سورة الفتح سورة الفتح آه سورة الفتح وسورة الشرح الاثنين دول خطرتين الفتح الفتح الخارجي والشرح الفتح الداخلي بقى فتح الصدر من جوه فدي عطاءات الله اللي ماشي في الطريق فالبيعة الأولى بيعة على الحياة في سبيل الله انا انا يا رب هعيش عشان دينك انا بعت لك حد والبيعه الثانيه لقد رضي الله عنهم من اذ ايه يبايعونك تحت شجره اللي هي بيعه ايه الرضوان اللي هي بيعه على ايه على الموت بايع على الموت ما هو خلاص ما انت ما تملكش حاجه ساعتها فانا يا رب حياتي ليك ومماتي ليك لما بقى حياتي ليك ومماتي ليك رضي الله وانزل السكينه واثابهم فتحا ومغانم كثيرة يأخذونها وعدكم الله خد بالك اللي حصل التفات في الضمير هنا بقى الخطاب مباشر بعد ما كان الخطاب يا رسول الله قل لهم بقى ربنا بيكلم بهم مباشرة تخيل بقى راجعين بلقد رضي الله آه، رضي الله ليه لأن الدين مش كلام الدين مش كتر دروس الدين مش مجهود الدين مواقف لان لما الدين احتاجهم وقفوا وقفه مع الدين فالوقوف يعني دلوقتي الكورونا في م- مشاكل عند الناس اجتماعيه ودينيه و- وقلق و- مين اللي هيقف مع الدين الوقت صح مين اللي هيقف مع ده صح لقد رضي الله ده ثواب المواقف ان الدين يبقى فعلا احنا بنقف مع الدين بمواقف عمليه حقيقيه وعدكم الله مغانم كثيره تاخذها فعجل لكم هذه كف ايدي الناس عنكم لتكون ايه للمؤمنين يهديكم صراطا مستقيما اخرى لم تقدروا عليها اللي هي الفرس والروم بقى يعني ده مش بس ك- فتح مكة ولا غنائم حنين ولا غنائم خيبر ولا ولا هداية قلوب العرب ولا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا كل ده وكل كان اولها السكينه كل ده لما بعنا حياتنا لله عشان كده اعظم سبب للنجاة من الهم في الحياه هو حمل هم الدعوه الى الله اعظم سبب اعظم قرب الى الله هي حمل هم الدعوه الى الله اذ انما ان شاء الله باذن الله في دوره قريبه في سوره الفتح شعارها انما يبايعون الله ما شاء الله انما يبايعون الله اللي هي البيع وجات مش يبيعون لله اه وبايع لا يبايع مفاعله أيوة.
المفاعله صيغه تدل على الاستمرار صحيح صحيح يعني انا مش بعت حياتي النهارده ليك يا رب ده حتى اموت مم.
انا بايع كل حاجه ليك يا رب مم.
هم دول اهل السكينه وهم دول اهل الفتح وهم دول اهل المغانم وهم دول اهل العطاءات الربانيه العظيمه سوره الفتح اربع صفحات ونص الدنيا بتشتي فتوحات عطاءات منهمره لا تتوقف في جميع المجالات نعم.
ليه لان في ناس باعت لله حتى يا شيخ احمد آه، فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا فتح ده كان فتح ايه فتح خيبر خيبر آه.
خيبر امتى ربنا نصرنا على اليهود
الالتزام اذ يبايعونك لما ناس بيت على الموت امتى فلسطين هتتحرر لما يطلع رجاله مستعده تموت عشان الدين صح.
وعشان الدعوه لما يطلع ناس مستعده تقف الموقف ده لدين الله ربنا هيمكننا من اكتاف اليهود نعم ما شاء الله ما شاء الله يعني صراحة حضرتك ما شاء الله أمتعتنا والله بهذه الكلمات الرائعة انت قيل من اقيال انا خلاص بقى شغال ابو مصطفى انا بعد كده خلاص يعني قيل من الاقيال دي هتبقى
أسأل الله أن- أن يحفظك وأن يبارك فيك والله أنا كنت في غاية السعادة والاستمتاع والانتفاع وتعلمت منكما الكثير أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه يا رب واسال الله عز وجل ان يكشف هذه الغمه عن الامه ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المسارعين الى الخيرات وان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال وان يكشف عنا ما نزل بنا اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته